طب انا بقيت دكتور وعندي عياده يا عم ورمضان بتاعكم ده اللي انتوا عايزين انام في الجامع مش قادر انام في الجامع يا عم يومين نام في الجامع ويومين نام في العياده يعني انا مشغول جدا انا مطحون في حياتي مشغول جدا في حياتي اخر حاجه عملتها الاعتكاف اللي فات يومين الاعتكاف ويومين بقفل على نفسي اعبد ربنا ويومين بشتغل في الدعوه والتربيه لان انا ما اعرفش اسيب الناس في ال- في رمضان من غير دعوه الى الله مسؤوليتي شغلتي ده سكر.
مش لازم احس اعمل يا مولانا اكبر سبب لتدمير دينك فكرة قلبي واحوال قلبي ومش حاسس ومش لاقي حاسس ايه مش فاهم يا عبادي انما يعملكم لما هتشتغل هتحس المشكله الشيخ بيقول لك مش فاهم تخيل لو انت هو في أنا اللي الطب مش فاهم.
قلت تخيل لو انت في الطب قلت ايه, إيه, إيه انا انا عشان اعالج في اقعد في العياده لازم استشعر الرحمه بالمريض إيه لا لا استني يا بنتي ما تدخليليش كشف انا لسه مش مستشعر الرحمه استني ما امسك كده القسم اللي اقسمت عليه في سنه سته لا لا لا لسه مش مستشعر القسم استنى ما افتح فيديو كده لحد بيكلمني عن رحمه بالمريض مش قادر في وسط ال... وانت قاعد مع المريض انا محبط اصل انا انا مش فاهم انت عايز ايه مش انت انت يا دكتور ابراهيم انا مش فاهم احنا لا عايزين ما ايه أصل ده كان حالي برضو في واحد ماشي ولسه لا وماسك زال قلبه.
حاليا في واحد ماشي وماسك قلبه ازاي يعني ايه ماسك حنظله لما راح للنبي ماسك قلبه الحقني يا رسول الله قلبي انا منافق ليه قلبي وهو معاك مش زي قلبي وانا في الدنيا النبي يعني أم انت انت عايز ايه يعني لا حنظله ساعه وساعه يعني ايه ساعه وساعه يعني في ساعه انت بتشوف واجباتك الدنيويه وشؤونك الدنيويه بتذاكر آه، مهامك بتذاكر آه، دروسك عشان تتفوق كده و- وزي ما انت متفوق في الدعوه الى الله ربنا يفتح عليك كمان في التفوق في الدنيا آه، وتبقى دكتور قد الدنيا شاطر وفي نفس الوقت داعيه مكسر الدنيا وفي نفس الوقت طالب علم قوي والله ينفع والله تنفع كل ده مع بعضه كده كل ده مع بعضه بس مع الجديه في الحياه وترتيب الوقت والتدرج بس كده حضرتك عايز وقبول ان انا هوصل بعد 10 15 سنه ايوه هي دي حضرتك عايزني واقعي اصل انا أنا كان تصوري تصوري بقى ان انا ايه أنا ما اعرفش ده كان تصوري في الاول ك- كيوم آه، يعني يوم مثالي تمام يعني هو لو باشمهندس مصطفى عبد المهيمن ودكتور ابراهيم الامام ما بقوش كده مين اللي هيبقى؟
لا استنى احرجنك لا اصل انا كنت متخيل تصور مثالي بقى ان هصحى من مثلا ايه انا هصحى الصلاة بنبدا من صلاه الفجر انا هصحى صلاه الفجر الاول اصلي في المسجد واصلي ركعتين آه، فجر قبل الفجر و- وانام شويه اصحى الضحى اصلي 8 ركعات وانام شويه اصحى الظهر اصلي في المسجد و... وطبعا رحت شغلي و و- وعصر ومغرب وهكذا وعيش لغايه الاخر وبعدين آه، 12 ركعه سنن وبعدين ان شاء الله هيجي وقت بقى الليل على الساعه بقى كام واحده كده عشان تكون في الثلث أيوة.
الاخير هصلي ثلاث اجزاء قران وهقرا في مثلا من العشاء لل- هو ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده ده اللي انت عايز تعمله ولا انت عملته فعلا ده ولا التصور يعني.
التصور وبعدين انا بقى هروح شغلي تصور ايه؟
تصور لسه ما كملتش
مش فاهم تص- تصور في اول شهرين في التزامك اه لا اتصور بقى حياتي كده ده حياتك كده وهتجوز واخلف واجيب بيت مسلم وانا ومراتي نصلي كام يوم مع بعض في 20 23 قال لي شيء- لو اتجوزت يعني لا لا يعني يعني انت الكلام ده في 20 وانت شغال وانت اه اه واروح شغلي انا مثلا 8 ساعات شغل فمتخيل مثلا يا مولانا انت حياتك فيها خمس ملفات ثانيه يعني بس يا جماعه هات لي الورقه دي هات لي القلم اللي عندك ده أنا بس- يا جماعه نكتب مع بعض ثانية بس. يعني بص انا كنت قاعد قاعده coaching مع مع انا بقعد مع ناس coaching ليا يعني عشان ترتيب حياتي إيه، فقال لي يعني واحد من الناس بتوع لي، نفسك في ايه؟ إيه، انا عايز اشتغل في الدعوه ليل نهار جميل جدا ماشي ونفسك في ايه تاني؟ انا عايز اشتغل في التربيه تربيه الملتزمين بعد دعوتهم بقى جميل وايه كمان؟ عايز اعمل معاهد تربويه بقى إيه، جميل عايز اطلب علم لان في حاجات في العلم انا عايز اخلصها طب وعايز لسه ما قلتش اخلص طلب العلم ايه؟
لسه ما زودتش إيه، طب وايه؟ إيه، لا انا في طلب الطب مقصر بصراحه وانا عايز ايه؟ إيه، اديني يوم كمان آه، اعمل حاجه آه، بص- طب وعايز ايه لا انا اولاد انا عايز ابقى راجل مع اولادي وعايز أ- جميل جدا الراجل ما جعش على فكره والله يا جماعه لانه فاهم هو ما جعش آه، وايه كمان وايه كمان وايه كمان قال لي جميل بس هو انت متخيل ان الكلام ده هيتعمل كله مره واحده كل يوم الكلام ده مش هيتعمل كده تعالى بقى اما ننقي مع بعض انا هقابلك بعد ثلاث ايام الثلاث ايام دول تعالى اما ننقي اربع حاجات من دول ونحدد جرعه كل حاجه ايه رايك واحط لك وقت للفسحه يا عم واحط لك وقت لكذا اللي بعد ثلاث ايام تعالى بقى اما ننقي كمان اربع حاجات تانيين ونعمله هي تبقى كده مجموع حياتك في خلال 10 15 سنه هتبقى انسان متميز انت عندك خمس ملفات في حياتك أ- أ- انا عايز اقسمهم لك عشان تعرف انت ع- انت انت عندك العباده انت مش عابد بس انت عندك لسه الدعوه الى الله وصغر الدعوه الى الله انت عندك لسه بنائك العلمي في الدين والتربوي في الدين انت عندك لسه الدنيا انت طالب بتذاكر او انت زوج مسؤول او عندك ولادك الفلوس اه اه فلوس فلوس اه انت لسه في ملف خامس اسمه العوارض إيه، ماما عيت بابا عيا إيه، مراتي جالها صداع إيه، الحق إيه، عيل حصل له حاجه انت تعبت رحت تعمل اشعه إيه، خ- عوارض لا، خ- قري- حد قريبك مات إيه، حد صاحبك إيه، اتزنق إيه، ومحتاج انك انت تقف جنبه يا جماعه دي الحياه يعني قبل بس ما تافور في تصور ملف افتكر انت عارف بالظبط كده واحد مثلا ايه عنده 10 مواد في الدراسه فقام رايح آه، قام رايح عامل ايه بقى؟ قام ماسك ماده وقعد يذاكر ويجيب مراجع بس حط بس ال 10 مواد قدامك عشان تفهم ان كل ماده لها حجم ففي الاخر انا عايز اصلي قيام ليل ثلاث ساعات طب مش انت فاهم ان انت وراك لسه آه، قصص ثانيه اما هتعرف ايه المطلوب اما تعرف ايه خريطه الالتزام يعني انا كنت متخيل يا شيخنا اسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقام الليل بايه واحده تمام وفاهم ان ايه تعذبهم فانهم عبادك فاهم؟
النبي عليه الصلاه والسلام فأنا متخيل- قالوا ان جزء من سنته سنه عمليه وجزء من سنته سنه تقريريه وجزء من سنته سنه قوليه تلتين السنه لم يفعله رسول الله تلت السنه هو العمل اللي النبي كان بيعمله تلتين احاديث النبي عليه السلام هي يا اما سنه قوليه النبي قالها انما ما ما, ما ثبتش ان النبي عملها والتلت الثالث سنه تقريريه يعني شاف صحابي بيعملها فاقره عليها ده النبي صلى الله عليه مش وسلم.
حازم وابراهيم ومصطفى ده النبي عليه الصلاه والسلام اصل اقول لك على حاجه و- وصريح معاك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان استقيموا بيخليني اعمل حاجات ق- قنابل ليه حياتي مش كلها رمضان ليه أيوة.
حياتي هي دي لو بعد- ربنا كان يريد السنه كلها بعد رمضان رمضان الواحد بي ودي من يهبط اكبر كده.
اسباب من اكبر اسباب النزول ال- الرهيب بعد رمضان ان كل واحد فينا بيعمل جدول العباده بتاعت اخر رمضان جداول وهميه هو قايس نفسه على هنا وقعد في الاعتكاف بتاع العشر الاواخر انا هصلي ساعتين يا ابني انت راجع الحال واقعيه حط جدول واقعي بسيط جدا جدا جدا عايزين لك تحط لنا جدول يا شيخنا والله واقعي وبسيط كل واحد ده, ده ده عايز ترزيه كل واحد يفصل انا بعمل لنفسي جداول والله يا جماعه انتوا لو شفتوها هتضحكوا إيه، انتوا مش هتقعدوا معايا ايوه هقدر ازاي انا عايز ابقى راجل في الخمس ملفات انا ده انا ده حاجه بيني وبين ربي انا عايز ابقى راجل في الخمس ملفات انا حازم كده ده حقيقه انا انا مش بتكلم على حد تاني انا عايز ابقى راجل في البناء الى اليوم والى ان اموت انا راجل في البناء و... وفي الق... وفي تدبر القران وفي العلم وعايز ابقى راجل في العطاء عايز ابقى راجل في الدعوه والتربيه يا اخي عايز ابقى راجل مع طلبتي يا بخت من كان شيخ وراجل عايز ابقى راجل فعلا ودي و- و- واشتغل في دعوه ربنا سبحانه وتعالى وعايز ابقى راجل في ال- في عايز ابقى راجل في الدنيا انا عايز ابقى راجل مع مراتي وعايز ابقى راجل في المحافظه على صحتي لان صحتي مش ملكي صحتي ملك الدعوه الى الله لو رونالدو ولا ميسي راح كل اكله ملبسه والفريق هيرفع عليه قضيه بتاعه هيقول له انت صحتك ده ملك الفريق انت بتدمر صحتك اللي هي اصلا ملك فريقك اخ- عايز ابقى راجل في دنيا عايز ابقى راجل مع مراتي وراجل مع عيالي يا بخت من كده ابو راجل والملف الرابع عايز ابقى راجل في عبادتي صح عايز ابقى راجل في عبادتي والملف الخامس عايز ابقى راجل مع العوارض لو حد تعب من اخواتي لو حد تعب من اخ- اعمامي ولا اخوالي لو حد تعب في عيلتي لو حد احتاجني في اصحابي يا بخت من كان صاحبه راجل انا بقى عايز ابقى راجل في الخمس الحل ايه وعايز اوصل للقمه في الخمس الحل ايه ان انا افهم ان في جرعه فلما تيجي اقول لك جدول العباده بتاعي بس ما حبيب قلبي ما, أص- ما انا عايز ابقى راجل في الخمسه انت انت مشكلتك انك انت بتبص من زاويه واحده مش في البسبسه دي بقى
يعني أنا- المسألة ما انت هتصلي الثلاث ساعات دول هتدمر بنائك وهتدمر عطائك هتصلي الثلاث ساعات دول هيبقى أيوة بس- ابن خالتك في العنايه مركزه وانت آه، قافل تليفونك عشان ما يعرفش يوصل لك بس قلبي هيبقى مولع شيء هيبقى ايه؟
قلبي هيبقى مولع هيبقى مولع عليه ما ده دين ربنا علو الهم هيجي من إيه، خ- معايا بن ابي سو... ما ده... انت عايز علوم اكتر من كده ده العقلانيه في علو الهمه ده الواقعيه في علو الهمه معاويه بن ابي سفيان لما كان بيوتر بركعه قبل ما ينام ابن عباس قال انه لفقيه يعني ايه انه لفقيه هو واحد وراه مسؤوليه اداره الجهاد في سبيل الله وكان بيطلع بعث جهادي كل صيف وبعث جهادي كل شتاء ووراه مسؤوليه آه، آه، آه، اصلاح النظام الاداري في الدوله الاسلاميه بعد الخروج من فتنه آه، اقتتال ما قبل عام الجماعه ما بين الصحابه ووراه ووراه ووراه قصه أغ- لا انا اصلي قيام ليل ثلاث ساعات طب ما انت هتخرب الدوله طب ما الدوله هتقع ما الامانه اللي في رقبتك امام الله هتقع يا جماعه هي منظومه لازم تبقى عندك هليكوبتر فيو لازم يبقى عقليتك عقليه 4 دي انا four dimensions انا انسان ببص من كذا زاويه مش عقليه حديه هي دي ومن غيرها انا محبط واحلامي عارف اللي بيحب بنته ولو ما اتجوزتهاش انا مش هتجوز ومفيش بتاع هو في يا جماعه انا مش ب- بلاش ال... يعني ايه بلاش الجو ده في التدين لان فعلا مش ده اللي تعبدك ربنا بيه يعني انا عندي مشكله كبيره جدا الصراحه آه، في نموذجين قدامي آه، قدام بعض آه، ايهما اصح مش عارف مين صح ومين غلط مش عارف هما الاثنين صح ولا لا مش عارف آه، الموازنه دي ممكن تتعمل يعني مساله ان آه، انا لا، اقدر يبقى معايا الاثنين في نفس الوقت الدين ود- ولا لازم أ- اجي على ح- حاجه على حساب حاجه يعني مثلا انا عشان احافظ على دين لازم ارمي الدنيا شويتين مش عايزين ننشئ صراع وهمي بين الدين والدنيا الدنيا مش عدوة للدين مم.
الدنيا شرط من شروط نجاح الدين الدنيا شرط من شروط نجاح الدعوة الدنيا قوة ممكن تبقى قوة ضد الدين وممكن تبقى قوة في ظهر الدين وبتزق الدين لقدام ف يعني فهي بالظبط كده يعني الدنيا يعني عامله زي عربيه حلوه مم.
انا ممكن اركبها و- واقعد اضيع وقتي آه، وممكن اوصل بها المشاوير تفرق معايا في حياتي ومستقبلي فالدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم سماها نعمه صاحب المسلم سمى الفلوس صاحب المسلم وقال نعمه صاحب المسلم ده صاحب مسلم يعني ان ان انا وانا معايا فلوس والفلوس دي يعني ايه انا وانا في صحبه المال لو انا مؤمن بجد بالله انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حنظله ساعه وساعه يعني النبي مش بيقول ساعه الدنيا وساعه بيئه الايمان آه آه، ب- على فكره الساعه الاولانيه لو راحت مشكله والساعه الثانيه لو راحت مشكله يعني لو واحد قال لك لا انا عايز ساعه الدين بس انا يا رب ال 24 ساعه للدين مش ساعه واحده بس آه آه هيحصل مشكله ان هو ينعزل عن الحياه طب لو واحد آه، آه، واللي بيجي يكسر الدنيا الدنيا اللي بتكسره لو ما كسرتوش وهو طالب هتكسره بعد ما يتجوز لو ما كسرتوش بعد ما يتجوز هتكسره بعد ما يخلف لو ما كسرتوش بعد ما يخلف هتكسره بعد الأربعين بعد ما اولاده كبروا واحتاجوا آه، خ- خ- جهاز واحتاجوا آه، شقه وطلباتهم كبرت ولا ده في واحده يعني فالدنيا مش قضيه آه، بيتعامل معاها باستهتار بس احيانا بيبقى فيه مفترق طرق يعني بيبقى الواحد فعلا بيجي عند نقطه ببقى مخير ما بين ان انا اختار دنيتي او ان انا اختار دي يعني مثلا مثلا مثال مثلا انا عندي مثلا شغلي بيبقى من 9 ل 6 بالليل حلو كده وده شغل بالنسبه لي تقيل جدا وفي عندي صلاه فجر حلو فانا لو قمت صليت الفجر يعني ترتيب نومي كله هيتلخبط حلو كده وهبقى تعبان رايح شغلي انا تعبان فبالتالي الانتاجيه بتاعتي هتقل فبقى انا كده حافظت على دي وفي نفس الوقت دنيتي عماله بت...
ايوه بس من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله انت ما انت ما يعني انت واخد وثيقه تامين وانت نازل شغلك غير ان انت انت في حمايه ربنا غير ان انت نازل كده فطبعا لما بتيجي مع الفرائض لا الفرائض اولى حاجه في الحياه كلها انت بتشتغل عشان ربنا اصلا يعني انت بتشتغل فعليا فعليا لو انت مؤمن بحق وحقيقي عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان دينك عشان تبقى نموذج ناجح عشان تسعى على رزقك الرسول عليه الصلاه والسلام هو في غزوة تبوك فعدى واحد آه، شاب كده مفتول العضلات فالصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل الله لو ده يجي يجاهد معانا بدل ما هو قاعد يجري في الدنيا كده ويضيع عمره فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ك- إن كان خرج يسعى على رزقه فهو في سبيل الله عشان ك- الحديث ده خلى العلماء يحطوا السعي على الرزق في باب إيه؟ في كتب الحديث في باب الجهاد في سبيل الله يعني الحديث ده خلاهم يحطوا ساعة رزق في باب الجهاد في سبيل الله فهو هو في ال- الشغل الدنيوي آه، عمل عظيم عمر بن الخطاب كان امنيته ايه الامنيه المشهوره عندنا كلنا اتمنى ملء هذه الدار آه، رجالا استعملهم في سبيل الله آه، و- والامنيه العمريه الثانيه اتمنى ان اموت شهيدا في سبيل الله وفي مدينه رسول الله آه، دي الامنيه الوحيده الاولى عند عمر اموت شهيد الامنيه الثانيه عند عمر ايه فان لم امت كذلك اموت بين شعبتي رحلي وانا اضرب في الارض يعني تاني موت اتمناها عمر بن الخطاب اموت وانا بتاجر وانا راجل اعمال بيسافر من اجل التجاره طب وازاي اعمل ده واحنا يعني هو عارف الكلام ده عند ربنا ايه ما في حديث مثلا حديث يعني معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ومن كانت الاخره همه ف يعني وقال ومن كانت الدنيا همه يعني لو الدنيا دخلت جعل الله فقره بين عينيه و...
ما دي القصه بقى ان ان بقى ان هم الدنيا بيشل من كانت الدنيا همه وسدمه ولها يشخص وينصب يعني ايه همه بقى دي؟
يعني ال ال ال هو صاحي من النوم انا هوصل لايه النهارده في الدنيا انا بيفكر في الدنيا لا انا الاخره همي انا عايز الدنيا عشان انطلق بقى للاخره انا عايز الدنيا عشان تساعدني اكتر في العوي يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاه والسلام طبعا النبي علمنا الزهد يعني قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض ها، فعمير بن الحمام قال بخن بخن يا رسول الله لعن ايش عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله قال اشتاق للجنه النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء الدنيا ما بتسويش الدنيا ملهاش قيمه قال لها، طب يا رسول الله انت ما تعاملتش مع اهل الدنيا كده انت تعاملت مع التجار معامله جباره النبي عليه الصلاه والسلام من قبل البعثه كان بيتاجر مع حكيم بن حزام وكان بيتاجر مع سائب بن ابي سائب وكان بيتاجر مع خديجه بنت خويلد وكان بيتاجر النبي عليه الصلاه والسلام جده اصلا هاشم بن عبد مناف مات وهو في رحله تجاريه في فلسطين طب يعني- يعني انا عندي سؤال بس آه، شاغلني جدا ممكن آه، ما اعرفش ابراهيم عنده نفس السؤال ولا لا دايما انا ابراهيم ايه بحب ارمي له الكلمه الاول متفقين احنا بقالنا انا شويه متفقين بس ممكن اختلف عادي عندي سؤال كده آه، حاج في خطاب قال لي مشهور جدا قال لي سيب الدنيا وارميها وراك وانت محتاج تركز في الدين لان انت مش مركز في الدين وكان الخطاب ده آه، بيحمس الواحد جدا جدا خصوصا ان هو منغمس في الدنيا بشكل كبير جدا آه.
في شغله و- وبعدين جه خطاب تاني يتوا- بيكافئ سكه ان انت محتاج الدنيا عشان الدين و- والد- والدين من غير دنيا ما في تمشيش نموذجين قمه ايوه النموذجين القمة في تعامل المتدين المتوازن العاقل الناضج مع الدنيا مم.
خلاص في تعامل صاحب الرسالة المتدين اللي عايز ربنا يجعله سبب من أسباب تحرير فلسطين يعني بص اللي هو بقى ايه اللي هو شايل هم الدين في الارض يعني او يعني همه العمل لدين الله في نموذجين قمه النموذج الاولاني هو اللي عارف ان الدنيا آه، آه، ما تسويش اللي هو اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يعني هو انسان قضيه عمره نشر دين الله في الارض اللي الرسول سماهم ملوك على الاسره آه لما بيموت شهيد في سبيل الله وهو بيجاهد الرسول قال ملوك على الاسره ليه ملوك لان ده ما كانش عنده وقت يجيب املاك في الدنيا هو كان كل وقته عشان املاك الدين تزيد في الارض عشان ملك الدين و و و وسلطان الدين يزيد في الارض آه، النموذج ده بيمثله مين بيمثله النبي عليه الصلاه والسلام هل النبي عدا الدنيا تماما النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله ارض آه، خيبر عمل ايه بقى بيحط خزين سنه في كل بيت من بيوته التسعه خزين سنه يعني مش انا ممكن اجيب مثلا 10 فرخات في بيتي آه، مره واحده انا ممكن اجيب مثلا خزين شهر يا عم ده انت طويل امد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيجيب خزين 12 شهر كاملين لو قرينا تفاصيله في زاد المعاد لابن القيم هتذهل يعني- يعني مش خزين سنه آه، شويه قمح وشويه ذره يعني الفلوس مش حاجة وحشة يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عايز يتفرغ للدعوه فهو وعايز نساءه يتفرغن لدعوه النساء ويتفرغن ل- للتربيه معاه وطلب العلم معاه فالنبي عليه الصلاه بيفضل النبي عليه الصلاه كان جايب خادمه لكل زوجه من زوجاته يعني النبي كان في بيوته تسع خادمات النبي عليه الصلاه هو نفسه كان عنده اكثر من خادم عليه الصلاه والسلام وكل دول مش ببلاش يعني مش يعني بلاش نتخيل دايما ان ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستخدم والسلام.
الناس آه، عشان هو بيحبوا النبي فتعالوا بقى اخدموني ما كل دول كان وراهم بيوت وراهم معاش النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد في مكان آه، ملك هي صحيح حجرات بسيطه بس هو مش بتاعته حد بيدفع له ايجارها النبي عليه الصلاه والسلام كان آه، ناقته اسمها القصواء القصواء دلوقتي تساوي ايه مثلا عربيه بي ام يعني ايه القصواء يعني عشان اسمي القصواء دي بالتاكيد حاجه عاليه الصحابه نفسهم لما ناقه واحد من الاعراب ناقته سبقت ناقه النبي الصحابه حزنوا و- وكمدوا من الحزن يعني معناها ان النبي كان راكب آه، عربيه يعني لو دلوقتي النبي يركب عربيه ما بتتسبقش يعني مش 128 يعني مش يعني مش آه، حاجه مش آه، مش آه، مش عربيه موديل آه، 99 يعني ولا 2003 يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه آه، آه، كان يحترم ان في دنيا النبي عليه الصلاه والسلام عمل مشروع تجاري مشروع تربيه ما هوش في اخر عمره عليه الصلاه والسلام طب كلام حضرتك ده معناه ان ان في خطاب يروح لمثلا واحد رامي الدنيا وحالته بقت كرب بسبب رمى الدنيا فنقول له وازن بالدنيا ولو واحد تاني مثلا الدنيا داخله جوه قلبه بقى وهو اصلا عايش في الدنيا ومركز هنرجع تاني، أنا مش وقرب وقرب بكلم من ده.
ربنا انا مش وبدا بتكلم- ياخد خطوات لربنا
انا مش بكلم ده انا بكلم اللي عايز يبقى قائد في الدين ولا ده ولا ده
انا مش بكلم لا غني ولا فقير انا دلوقتي ربنا بيقول وامرت لاعدل بينكم مم.
احنا بندعو الغني وبندعو الفقير وبندعو الوزير وبندعو الغفير لا لا مش كده غير فقير واحد واحد ركز في شغله قوي وبدا الدين يخش فهو 8 ساعات في الشغل مسحول ده اللي انا تمام.
بتكلم فيه.
انا بكلم دلوقتي واحد بيقول لي انا عايز ابقى في الفردوس الاعلى في الجنه ايه اللي يسعني في الدنيا بالظبط أخ- يسعك في الدنيا حاجات كتير جدا طب فوق ما بس- آه، تتخيل بس حلو- بس هتلاقيه بيشترط عليك يقول لك بس ما يجوش ما يجيش على 8 ساعات بتوع الشغل عشان الاكل والشرب والمصاريف أصل بس برضه هم يعني مشوهم.
أنا ما هو- ما- بس متزوج ثانية واحدة عمر بن الخطاب كان يوم بيروح للنبي ويوم في المحل بتاعه في التجارة يعني 50% من حياته تجارة و50% من حياته بيتربى وقسم حياته بالمنظر ده 8 ساعات في 8 ساعات في 5 ايام كام ساعه 40 40 ساعه في 40 في الاسبوع 4 160 ساعه هو في الناس بتحسبها كده اه يعني اه تقريبا اه تقريبا 8 ساعات في اليوم يعني الثمان ساعات دول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هم جهاد في سبيل الله قال ان الملائكه بتكتبهم لك جهاد في سبيل الله ب- بس بس دول 8 إيه؟
ساعات فيهم بنات وفيهم ناس وفيهم فيهم آه، دنيا وفيها بقى من كل ناس جوانبها.
ناس جايه بتتكلم عن الدولار الغلي وناس بتكلمني عن ما هو عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ساعه اللي هي ساعه الدنيا وساعه اللي هي ساعه بيئه الايمان لو انت نزلت الدنيا وما رجعتش على ساعه ساعه ربنا في حياتك في اليوم ساعه بيئه ايمان بتقابل صحبه همه بتسمع حاجه دينيه تغسل قلبك آه، بتصلي ركعتين آه، تجدد فيهم العهد مع الله في ايات القران انت كده عامل زي واحد نزل اشتغل وعرق ورجع البيت ما خدش دوش كده بقى ايه هيحصل لك امراض قلبيه طب هو في في بيئه ايمان مستعده تتكفلني كل يوم 8 ساعات ما اصل مش مش منطقي.
تتكفلك في 8 ساعات يعني إيه؟
تقابلني 8 ساعات نقعد نتكلم بقى مش في عايزك الدين.
8 ساعات انا بقول لك بعد ال 8 ساعات بتوع شغلك بعد ال 10 ساعات بتوع شغلك مم.
انت لازم يبقى في ساعه لربنا في يومك انا بس بتكلم حضرتك بالو- بنظره منطقيه سخيفه شويه واحد بيقول طب ما انا لو هقعد 8 ساعات في الدنيا محتاج قدام 8 ساعات في الدين لا ما انتش محتاج قدهم 8 ساعات في الدين انت مش مش ما انتش محتاج ال- الكم بالمنظر ده انت محتاج بعدهم حاجه دينيه انت ممكن ركعتين ربنا يغسل قلبك فيهم ممكن جلسه ايمانيه في تدارس ثلاث ايات مع صحبه صالحه ربنا يغسل قلبك فيهم ممكن درس تحضره في الجامع او حاجه يعني ال ال ال ال انت مش بتنشئ ايمان في قلبك من الصفر وهيغسلوا يغسلوا يعني ولا ولا اصل لا، الموضوع صعب برضه يا صعب دكتور.
والله يعني حاجة مساله بتبعد- انه يجي قول يا عرض ابراهيم خش يا آه.
إبراهيم.
ي- يبقى في مثلا جاي لك عرض طب اقول لك حاجه اه
يعني يعني انا اتمنى ان يطلع البطل اللي بيدي ساعه لربنا في يومه يعني يا جماعه بس انت عارف اللي هو نظام ايه ال- دمرنا اللي هو اللي هو ايه عارف انت بالظبط كده إيه لما مثلا زمان في الكليه مثلا فيجي والدك يقول لك ذاكر او تقول لواحد ذاكر إيه فانت ما بتذاكرش خالص مم.
فتقول له ما انا عشان اذاكر لازم 10 ساعات في اليوم يا عم أبو ابوس ايدك اديني نص ساعه انا موافق يعني بص انا انا عايز ملتزم ملتزم كده اقول له ابوس ايدك الساعه بتاعت ربنا ما تنساهاش عشان خاطري 60 دقيقه لو بقى 61 دقيقه ما, ما يعني ايه امشي.
يبقى خليها بكره اه امشي يبقى خليها بكره 59 دقيقه يعني يعني يعني بص يا الدنيا جماعه مش ممكن هي المشكله مش all or none rule مش اما كل شيء واما لا شيء اه انا هطلب علم بس ما, ما هو طلب العلم لازم برضه دي تصورات مثاليه عن الطريق الى الله ان هو بقى لا انا بدي 8 ساعات في اليوم للدين يا اما انا مش هوصل لحاجه مين قال الكلام ده والله آه.
آه. الركعتين البساط والمقطع اللي بتسمعه كل يوم اللي بيجدد لك شحن قلبك والجلسه الايمانيه اللي بتقعدها مع اخوانك في مدرسه القران و... وال... و... و... و... و... و... وتقعدوا تقولوا كلام ايماني مع بعض مره في الاسبوع والدرس اللي بتنزل تحضر انت مش متخيل ده ده يعملوه في حياتك حاجه جميله قوي مع لو ربنا رزقك بقى ما انت بتشتغل بقى 10 ساعات في اليوم بقى يعني انت ما هيبقى معاك هتقدر.
فلوس في الاخر هي بقى دي المشكله يا شيخ هتجي- إنه- اطلع عمره بقى يا مولانا ايوه يا ريت يا ريت عايزين نطلع مع حضرتك يعني بعد كنت من غير ما ندفع فلوس يعني على راسي يعني انت انت عايز هتشتغل 10 ساعات في الاخر مش عارف تطلع عمره المشكله بس انه فعلا الواحد لما بس السؤال- بينغمس السؤال مهم عشان 10 ساعات فعلا ما تطلعش عمره في الآخر.
انت هتعمل زي جرايشي في الاخر لما كان قاعد يتاجر وعمره رايح في التجاره فمره يكسب ومره يخسر فلا في الاخر اه، مش يعني ماشية، ماشية.
مش ماشيه فقال لك لا لا لا لا, لا التجاره دي مش عايزها لا اتاجرن تجاره لا خساره فيها وقام رايح بدا صماعه وقعد يعبط فيها ساعات بتلاقي الدنيا نفسها يعني انا بطحن دنيا ومش جايه مقفله في وشي كده الواحد لما بينغمس آه، في الحاجات الدنيويه مثلا بالاوقات اللي احنا بص بنقولها يا دي دكتور ابراهيم بيرجع بيلاقي طاعاته نفسها وقلبه متأثر لدرجة ان هو فعلا الساعة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتبقى صعبة جدا لان الواحد بيبقى جاي من الاخر بحاجات كده.
من بره من الدنيا بت- بص يا كأنها دكتور إبراهيم.
عقل- سيطرت عليك كم بص يا حاجة غالي، سيطروا عليك الطالب اللي هيذاكر 8 10 ساعات في اليوم آه، هو ما فيش هيذاكر يعني انا برضه ذاكر ساعتين هجيب امتياز و... والله العظيم يا جماعه ال 24 ساعه دول كتير جدا والله يا جماعه ال 24 ساعه يوميا ربنا بيدولك كل يوم يعني ربنا ربنا كريم قوي كتير بس لو احنا عاقلين ومستمرين مش upside down يعني الدنيا ب... يعني ايه إيه، شويه آه، غ- يعني ايه آه، شويه هدوء كده كنت انا بعت جواب لحد من المربين بتوعي اول ما التزمت فبقول له ان كان جواب 8 صفحات في السكاب بعد 20 سنه قابلته لقيته مصوره لسه عنده وبيوزع له طلبته يعني فكنت ايامها في سنه في رابعه كليه فبقول له ان لي آه، احلاما تتقاصر دونها العزائم فحق علي ان تكون لي عزيمه تتقاصر دونها الاحلام يعني انا دلوقتي لو حد جاب لي الورقه الورقه دي انا اعمل معاه ايه انا اضربه يا ابني الموضوع بسيط والله ربنا بيقول للنبي فاذا فرغت تعرف تعيش وقت الفراغ ده النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له فاذا فرغت فانصب ما انت مش هتقدر تشتغل في حاجه وانت هنا حريقه هو اللي بيشرب مخدرات بيشرب مخدرات ليه عشان يطفي دي ويطفي دي هنا حريقه وهنا حريقه هو عايز يطفي الاثنين انا انا أخ- ربنا بيعلمك انك انت توصل للقمه بهدوء بهدوء اخ- فاذا فرغت فانصب اوف شيل البلف خلاص أ- يا رب ده انا في خمسين مشروع دعوي معلقين وعايز اعرف فلان عمل ايه في اللي عملته قلت له عليه والمشروع الدعوي الصحابي فلان عمل ايه فرغت خلاص خلص سيبها ربنا بقى انت اشتغلت وتعبت عايزين يعني عادي نتع- ان انا اطلب الدنيا مش حاجه وحشه ده عادي انت لو ما طلبتش الدنيا تبقى مذموم في دين الله طب ما ما ربنا عز وجل بيقول من كان من مفيش كان دين يريد من غير العاجلة دنيا.
عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم من كان جعلنا- يريد يريد إرادة القلب بصلة القلب مؤشر القلب في بيلتقط موجات البث الدنيوية هو واحد عايز دنيا واحد بيقعد يبص على الإبراج أنا عايز ده واحد يبص على العربيات قاعد يبص على الموبايلات ده واحد ج- جواه زي ما ربنا قال يغشاه موج من فوقه موج صدره ده بحر متلاطم الأمواج من كتر ما بيموج بالرغبة في الدنيا ربنا بيقول لك لأ الدنيا دي مش هنا الدنيا دي هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف يعني ايه المؤمن القوي يعني قوي الايمان صح لا مش صح لان الرسول قال مؤمن والرسول ما بي مش هيكرر الكلمه وخلاص هو مؤمن القوي في امتلاك الاسباب التي يخدم بها دينه ويخدم بها دعوته ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم انا ما عنديش اموال اصلا هبيع ايه يعني يعني فين الصف ما انا لما بيبقى معايا وبيعها لربنا هي دي القيمه ف- فانا عايز هنا اتكلم في مفهوم تاني برضو يعني مش عايزين نتزنق في الكورنر بتاع يعني هي الدنيا مش حرام إيه، يعني انا إيه، لازم انا عايز اتزنق في حاجه تانية انا عايز اتكلم في حته تانية مهمه جدا يعني بنتكلم فيها قليل انا عايز اقول يا ايها المتدينون يا ايها الناس الملتزمه يا اصحاب الرساله يا يا ناس يا عظيمه احترموا الدنيا شويه ومش احترم انا مش بقول لك افتن نفسك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك واصحابه بيقولوا له ال ال ال الولد ال الشاب اللي بيجري في, في الدنيا ده لو كان بيجاهد في سبيل الله الرسول لما قال لهم ان كان خرج آه، يسعى على رزقه فهو في سبيل الله وان كان يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله لو بيصرف على امه وابوه وان كان يسعى على صبية له صغار جايب لهم مصاريف المدرسة فهو في سبيل الله وإن كان خرج أسعى على نفسه يعفها وطالب شاب متخرج ومسافر يشتغل في عقد عمل فهو في سبيل الله الصحابة ما قالوش بس خلاص بقى واحنا نقعد نجاهد طب انا اتعب نفسي ليه؟ طب ما اروح انا كمان اسعى في الدنيا وابقى في سبيل الله محدش هيعمل كده بس شيخ لما الواحد يخاف مثلا يعرف حاجه مثال مثلا في القران زي لان اتانا الله من فضله لصدقنا ونكونن ايه من الصالحين وبعدين ايه احنا بن بنقول لنفسنا دايما بص بقى انا بس هشتغل شويه عشان اجيب شويه فلوس أيوة.
واول ما ربنا تيجي الفلوس انتقدش ب- في النموذج ده آه.
انه كان بيطلب الدنيا ربنا انتقد فلما اتاهم من فضله مم.
وربنا سمى يا جماعه ربنا سمى الفلوس في القران ايه خير وانه لحب الخير لشديد كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يعني ساب فلوس ساب ثروه ربنا سمى الفلوس خير في القران اني احببت حب الخير اللي هو ال- ال- ال- ال- الثروه بتاعت ال 20000 فرس عن زي ربنا سمى ال- الفلوس خير لان مفيش خير هيتعمل من غير فلوس المفسرين قالوا كده قالوا ربنا سمى الفلوس خير ليه؟ لان مفيش خير هتقدر تعمله من غير فلوس، عايز تعمل تحفيظ قران، المحفظ مش عايز فلوس عشان يقدر يتفرغ للتحفيظ، الاولاد مش عايزين هدايا، مش عايزين جايزه تجيب عجله ولا آه، خ- PlayStation للاولاد عشان تشجعوا على حفظ القران، آه، آه، انت عايز تعمل مشروع دعوي، عايز تعمل معهد ايماني ولا معهد تربوي، انت مش عايز فلوس. آه، خ- آه، انت عايز آه، خ- يا جماعه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الاستعداد لرمضان قال ان الله في مسند الامام احمد يكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انت ممكن اعمالك في نهايه شعبان ترفع الى الله 13 شهر مش 12 شهر رمضان اللي فات ورمضان اللي جاي تترفع يا رب انا لسه ما دخلتش رمضان ازاي قال وذلك لما يعد المؤمن من القو من النفقة للعبادة يعني ال- ال- المؤمن بيجي في رجب وشعبان آه، يقعد يحوش فلوس عشان يتفرغ في رمضان للعبادة او يعرف يعتكف العشر الاواخر طيب.
او يعرف يطلع عمرة الرسول قال لك اللي بي اللي بيستعد ماليا ماليا عشان يقدر يتفرغ للعباده في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك ربنا بيكتب له ثواب تراويح رمضان وليله قدر رمضان واعتكاف رمضان يطلعوا في نهايه شعبان من قبل ما يدخل رمضان وبعد كده اللي هيعمله في رمضان ده لسه هي ايه؟ لسه خ...
سؤال تاني ال- الاستعداد المالي ده مهم جدا للدعوه يا الله شيخ احمد ديدات الله يرحمه إيه لما قرر انه يتفرغ للدعوه الى الله طول حياته عمل ايه راح سافر جنوب افريقيا وهو هندي مم.
قعد يشتغل اربع سنين عامل وما يصرفش الفلوس بتاعته ها فما حصدتم فذروه في سنبله اربع سنين لحد ما كون معنا معاه مبلغ فضل يصرف عليه سنين طويله في الدعوه بعد كده هو متفرغ للدعوه تماما إيه، احرز رغيفيك ثم اطلب العلم هو ده مش كلام العلماء إيه، ليه بقى الدنيا قبل الدين مش الدنيا قبل الدين يا حبيبي ما هو انت لو جيت تطلب علم هي مش جري وخلاص ما انساش نصيحه الدكتور محمد اسماعيل ليا لما رحت له انا عندي 36 سنه وسبت الطب وكان ايامها ايه بقى اوروبا عايزاك في رحله دعويه و16 مركز أم... إيه، وفي امريكا عايزينك تسافر في الدعوه وتركستان وكازاخستان الدول وكرغيزستان الدول اللي هناك دي كان كانوا عايزين نروح لهم انت متخيل بقى الدنيا بقى عايزاك وايام الفضائيات ومش ممكن بعد هذا الخير من شر قال لي يا ابني ارجع للطب تاني قلت له يا دكتور محمد انا جاي لك عشان أ- أ- أ- يعني اكمل طريق بناي تقول لي ارجع للطب تاني قال لي يا ابني هتشتغل خمس سنين في الدعوه ثم ستتوقف عن الدعوه الى ان تموت الموضوع مش جاري الموضوع ان ده الدنيا من ضمن الاستعداد للدين عشان كده انا بقول لك احنا ممكن البودكاست ده يمشي في اتجاهين اتجاه يعني الدنيا مش حرام حرام ايه يا ابني البودكاست ده من غير الدنيا ما كانش اتعمل ال- ال- ال- ال- ال location اللي احنا فيه ده عايز فلوس المواصلات اللي كل واحد فينا جاي من المحافظه دي عايزه فلوس ال- الموبايلات اللي بنتواصل بيها مع ال- آه، مع الملتزمين والملت... و... و... و... وندخل ونبث مباشر الموبايل اللي بتبث بيه مباشر عايز فلوس الكاميرات اللي بتصورنا دلوقتي عايزه فلوس آه، هو في دين من غير فانا عايز اقول للملتزم لو سمحت عايز اقول لصاحب الرساله عايز اقول للشيخ عايز اقول لده لو سمحت احترم الدنيا لو سمحت طبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام واحترم الدنيا بس من كتر ما بنسمع الكلام بتاع الدنيا هتشغلك الدنيا هتفتنك بياكل هتفتنك لو مفيش شهرة الساعه الثانيه بياكل فلوس هتدمرك لو مفيش الساعه الثانيه لو ساعه وساعه في ناس قاموا لاغين ساعه الدنيا وقال لك ساعه الدين بس فبقى يا عيني عنده علم قد كده وعنده ايمان قد كده ومش عارف يتواصل مع الحياه مش فاهم اصلا الحياه دي فيها ايه و... وانت عارف آه، واحد من مشايخنا زمان كان بيقول انتوا قاعدين تقولوا هم دين هم دين ما الدنيا حلوه اهي والناس قاعده في المساجد اهي والناس كلها ف- يعني واحد من شيوخي قاعد يضحك هو اصلا مش عارف الدنيا وصلت لفين وفي واحد بقى قام رايح ساعه الدنيا وساب ساعه الدين لو سمحتم لو سمحتوا ايها الملتزمون ايها الراغبون في الفردوس الاعلى ايها الراغبون في الوصول الى الله لو سمحتم الثمان ساعات بتوع الدنيا النبي قال فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع طب انا هسمع كلام حضرتك و- وهسمع لي درس مثلا انما ربع لما ساعة في اليوم.
ترجع لو سمحت ارجع لبقيه الايمان آه.
لو سمحت 60 دقيقه مش هيبقوا 61 اه بس ارجوك ما تضيعش نفسك ما تسيبش نفسك للدنيا تفترس قلبك وتخطفه كالطير وقلبك يتمزق ما بين شهواتها ورغباتها لانك متخيل ان يا اما ثلاث ساعات قيام لله يا اما لا يا اما اقعد في المسجد اربع ساعات يا اما انا مش هتغسل من اللي الدنيا زرعته في قلبي وشفت البنت الحلوه دي في الشغل وانا شفت الشاب الحلو ده في الشغل وشفت و- ال- الناس ده انا كنت في المسجد فاكر الدنيا بامب طلع كراهات ده انا خرجت لقيت الناس بتتعامل في ملايين وانا مش عارف حاجه وشفت ما- الدنيا قاعده تزرع جوه قلبك حاجات وحشه لو سمحت اوعى تنام من غير ما تستحمى طيب.
لو سمحت قلبك عرق اوعى تنام من غير ما تغتسل في بيئه الايمان ساعه طب انا هقول لك على حاجه انا سمعت كلام حضرتك دلوقتي وقلت بس خلاص والا الدنيا تبقى وبال عليك خد- قلت بس خلاص انا هعمل ايه بقى انا هاخد لو رجعت الساعه اللي بعد بيئه اللي بعد الدنيا في بيئه الايمان عارف اللي هيحصل اقول لك هتبقى بطل.
اقول لك قلت ايه ما هو انا مش عارف المشي طب خد لايك ولا
لا قل- قلت خلاص انا هاخد نيه بقى في الايه عمل عباده خدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل ان يتقنه والعمل عباده ورحت واخد دايره العمل دي رحت مكبرها حاطط عليها zoom ان مثلا 15 مره قلت فا- يعني ايه 15 x دخلت zoom zoom zoom zoom zoom zoom جوه وقلت بس خلاص آه، ساعه الدين دي يا دوبك كده ايه انا ممكن مثلا وانا في انت العربيه بتضحك على نفسك وانا في العربيه اسمع في اذكار مع اختراع ال- ال- في اختراع اسمه الحدود قيام بقى.
الليل اخباره ايه؟
الحدود بتاعت في اختراع اسمه دعوه الى الله اخبارها ما هو ايه؟
هقول له زي, زي ابراهيم قال له قيمه قيمه الليل مش عارف اصحى الصبح بدري اروح يا شغل.
حبيب قلبي م- م- يعني خلاص بص اصل احنا اصل هو هو ما في وان تلووا او تعرضوا ربنا بيقول للبني ينفع ادم نمسك كده العصاية بلاش من لف النص.
ودوران مع ربنا نمسك وان العصاية من تلووا النص ازاي
انا مش عايزك تمسكها من النص انا عايزك ت... انا عايزك تكسب كل حاجه مفيش تعارض ده صراع وهمي ما بين الدنيا والدين هو انت دلوقتي واحد نزلت اشتغلت في الدنيا وسواء انت ب... من اصحاب القيمه او من اصحاب المشروع يعني انت عندك مشروع دنيوي فانت قاعد تكافح ي- لمده خمس ست سنين عم بقى عندك مشروع وعملت system اداري ليه في الدنيا يا اما انت صاحب قيمه انت واحد مثلا شغال في ال digital marketing او في السوشيال ميديا او في آه، اي حاجه بقى من مجالات الدنيا مم.
فانت قاعد تاخد دورات وقاعد تاخد مهارات وقاعد لحد بعد خمس ست سنين بقى ليك تمن اي صاحب مشروع نفسه ان هو تيجي ت- ايه تشتغل معاه فيه تمام آه، انت انت انت انت وانت ماشي كده ايه مشكلتك مع الدين مش فاهم يعني يعني ليه يا جماعه آه، كنت آه، يعني ب- بقول مشكلتي لاخواني في ناس وبنات المتشدد وحياه والمتسيب إيه؟
حياة في حياه وبنات وناس بتتكلم في 24 ساعه في وما- عن الدولار وبعد ولا بيا ولا عليا كده ايوه وبشتغل مفيش فرامل حتى بشتغل حتى ومش في دماغي حاجه الاقي واحد قال لي الدولار غالي ايوه ايوه حياتي غلي، ماشي، تتدمر.
هتعمل إيه؟ يعني أو الدولار غلي يعني ه- هعمل ايه لا ما مش قصه هعمل ايه قصه حاجه انا كنت عامل حسابي مثلا ان انا هحوش عشان خاطر اطلع عمره مش عارف اطلع عمره فباظت عماله تبوظ مني او الدراسه ايه اللي مثلاً باظ ورمضان.
انك مش عارف تطلع عمره ايه اللي باظ انك مش عارف تطلع مش عارف اشحن بقى انا كنت عامل حسابي اني ما هشحن تشحن هنا ما هنا في ما- يعني محطات شحن كتير قوي يعني ايه الم... يعني الموضوع هو انا سهل ليه كده؟
يلا عمره سهل على يا فكرة.
يا ما هو يا جماعه انا خ- طب يعني هو سهل سهل بجد هو موضوع سهل كده واحنا اللي مستصعبينه ولا هو صعب واحنا ب... ولا احنا بنمثل ولا ايه؟
الموضوع جميل هو في اجمل من ان صاحبك يبقى ربنا يعني انا ماشي في طريق اتخذ الله صاحبا ربنا صاحبنا دعاء النبي عليه الصلاه والسلام ربنا صاحبنا وافضل علينا انا لو ماشي مع واحد غني وكريم هيفضل ي- يكرمني وي- وي- وي- ويروق عليك طول ما هو ماشي جنبك انا ماشي انا انا انا مصاحب ربنا في الحياه انا ربنا صاحبي انت خايف ليه إيه يعني انا ماشي جنب ابويا ابويا في جيبه مليون جنيه وانا ما فيش في جيبي ولا جنيه انا انا حاطط في بطني بطيخه صيفي ولا لا طب ما هو اللي في جيب ابويا ده في جيبي هو رب هو هو ابويا ولله المثل الاعلى هو احنا خايفين يعني ربنا يغدر بينا عايز أسأل سؤال.
يدخلنا السكه ويسيبنا عايز أسأل ولله سؤال.
المثل يعني استغفر الله لا، آه، يعني يعني آه، اسمع ابراهيم ام ام يخافون هقطعك.
ان يحيف الله عليهم ورسوله يعني انت خايف ان ربنا يحيف على عارف يعني ايه يحيف عليك حافه النهر بيبقى فيها اقل كميه ميه دايما الميه كتير في قلب النهر تمام فانت خايف ان ربنا يديك الشويه القليلين آه.
اه انت خ- ربنا مش هيحيف عليك بس احنا فعليا يا شيخ ف- فعليا في الحياه انا بقى بكلمك من الواقع بقى مش اليوتوبيا اللي احنا نفسنا تبقى موجوده لكن انا كلنا بتكلم في بالواقع الحياة.
انه فعليا الواحد بيبقى مخير كتير جدا انت مخير لازم تختار يعني أنا مثلا في رمضان انا عندي في رمضان عندي كليه وعندي مذاكره وعندي امتحانات وعندي وعندي وعندي وده رمضان جميل وفي جدا.
تراويح فانا دلوقتي إيه هعمل يعني؟
حاجه من اتنين ايه يعني هعمل حاجه من اتنين يا اما انا هركز كويس قوي عشان مش يصيبني حاجه اسمها الشذوذ الدنيوي عشان ما افشلش في الكليه ولا اسقط فهذاكر فلو ذاكرت ده هيجي على حساب مثلا انا كده مش هصلي التراويح عندي كليه الساعه 6 الصبح هصلي التراويح ايه واصلي قيام ليل ايه او هصلي قي- او مثلا آه، مش مذاكر عشان اتفرغ للعباده و... وانا عملت كده فانا رحت سقطت في الامتحان اللي عندي انا انا الصبح.
مش هعمل ده ولا ده انا هعمل حاجه من الاثنين يا اما مش هعيش نفسي في مربع الطوارئ مربع مهم وعاجل طب ما انا عارف من 12 شهر ان عندي امتحانات وعارف من 12 شهر ان عندي امتحانات في رمضان آه، انا من 12 شهر انا عندي ورد ومذاكره ثلاث ساعات في اليوم لو حصل زلزال انا مش هقوم على المكتب وبتعبد لله من 12 شهر ان انا قاعد على المكتب عشان رمضان عشان ما اتزنقش في عبادتي لان انا ياما جربت خلاص ما هو الرسول صلى في الله عليه خلي بالك وسلم البخاري بيتكلم ومسلم بتستعد ماديا كمان بتستعد زي بتستعد ماديا بفلوس تستعد يا مادياً مولانا بالمذاكرة.
انا انا استعد في- لرمضان بالجيم يعني انا كنت بروح الج- اه والله ما مش صحتي مش عايز اعرف اصوم وعايز اعرف اصلي وعايز أ- عايز استعد هو هو مين قال الاستعداد استعداد ايماني بس احنا عايزين فانا يا اما من اولها انا راجل بخطط من بدري عشان اجي في رمضان ابقى عندي قدره ان انا عندي ساعتين ثلاثه للعباده في اليوم وفي 10 ساعات للمذاكره جنبهم يا اما انا راجل خلاص يا عم اتحطيت في مربع الطوارئ ها، اعمل ايه بقى بسيطه جدا خلاص ما تعرفش تدي نص ساعه لربنا في رمضان تصلي ركعتين بين ايدين ربنا فيهم ها وباقي وقتك مذاكره واحتسب على الله نومتك كما تحتسب على الله قومتك يا رب والله الرسول بيقول للصحابه لا اجد ما احملكم عليه هعمل ايه يا رب انا لو فشلت انا هيبقى عندي شذوذ دنيوي انا ه- ه- هكره الناس في الدين انا يا رب بذاكر وقلبي بيتفرم على كل ركعه تروح راحت مني والنبي عليه الصلاه والسلام لما راح منه الاعتكاف في رمضان عمل ايه قضاء في شعبان يا جماعه وقضاء 20 يوم خلاص اما ت- في شوال قصدي طب ما تقضي الاعتكاف في شوال ما تقضيه بعد الامتحانات في مشكله يا جماعه والله احنا يعني احنا يعني ايه احنا بس بنقول الحاجات اللي هي فعلا بتواجهنا يعني يعني ثانية ثانية رمضان راح منك بسبب انك زنقت غصب عنك طب و- وشوال ما هو ربنا سبحانه وتعالى إيه، اما بتروح محطة بيديك اللي بعدها اقضي اعتكاف في رمضان في شوال ايه المشكلة خ- ب- خ- يعني خ- يعني الدنيا الدنيا بسيطة اللي عايز يوصل هيوصل تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور